مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حسب طلب الاخوه من دار الكتاب المقدس سيكون محا... موضوع محاضرتنا اليوم عن الكتاب المقدس والرجاء الكتاب المقدس والرجاء في الحقيقه ان قصه الرجاء او فضيله الرجاء موجودة في أول الكتاب المقدس وفي آخر الكتاب المقدس. أول الكتاب المقدس في قصة الخليقة في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه ثم قال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن. فكون ان الارض الخربه الخاليه تتحول الى هذه الارض الجميله جدا العامره المليئه بالازهار والاطيار والاثمار وبالمناظر الطبيعيه العجيبه ده نوع من الرجاء ان كل خرب ممكن ان يتحول باسم الله وبنعمته الى هذا الجمال العجيب الآيات الأولى من سفر التكوين تعطينا معنى جميلا عن الرجاء حتى لو كانت حياتك الروحية خربة وخالية من كل عمل صالح ومظلمة ثق إن روح الله سوف يرفرف عليك وياتي وقت يقول الله فيه ليكن نور فيكون نور ويرى الله النور انه حسن ويفصل الله بين النور والظلم قصه رجاء من اول الكتاب في اخر الكتاب قصه رجاء اخرى في اخر سفر الرؤيا يقول ابصرت واذا سماء جديده وارض جديده ويتكلم ايضا عن اورشليم السمائيه مسكن الله مع الناس وهي نازله من السماء كعروس مزينه لعريسها ففي قصه رجاء يبقى الكتاب المقدس من اول سفر التكوين الى اخر سفر الرؤيا فيه الرجاء وفي كورنثوس الأولى 13 يقدم الكتاب المقدس الرجاء لنا على اعتبار أنه إحدى الفضائل الثلاث الكبرى الإيمان والرجاء والمحبة والرجاء يقدمه الكتاب المقدس في كل شيء سواء في هذه الحياه او في الحياه الاخرى لذلك بولس الرسول يقول في كورنثوس الاولى 15 ان كان لنا رجاء فقط في هذه الحياه الدنيا فنحن اشقى جميع الناس ولذلك نحن في قانون الايمان بنتكلم على ان لينا رجاء في الحياه الاخرى في قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي من اجل هذا الرجاء الذي يقدمه لنا الكتاب في الحياه بعد الموت وفي الدهر الاتي نحيا على الارض نؤمن ونجاهد ونتعب ونصلي ونعمل من اجل ان نعد انفسنا لهذا الرجاء من اجل ان نعد انفسنا لهذا الرجاء الانسان الذي يفقد رجاءه يقع في الياس واذا وقع في الياس ضاعت حياته الانسان الروحي يحيا في الرجاء مهما كانت الدنيا عاصفه من حوله مهما كان مهما احاطت به الضيقات والمصاعب والناس الاشرار ايضا له رجاء في الله ولذلك الكتاب المقدس يقول في المزمور لولا ان الرب كان معنا حين حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء يقول نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن نجونا عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والارض في رجاء حتى لو كنا وسط فخاخ العدو وكالعصفور الذي تحيط به فخاخ الصيادين يقول ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي تأملت عن يمين وأبصرت وليس من منقذ فصرخت إليك وقلت يا رب أنت هو رجائي في أرض الأحياء مهما كانت ما أجمل المزامير وهي جزء من الكتاب المقدس في فضيلة الرجاء بالذات يقول في المزمور الثالث لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه وأنت يا رب هو ناصري مجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب معي فالإنسان الروحي له رجاء مهما احاطت به الصعاب مهما قال الاعداء من حوله ليس له خلاص بالهه الانسان الروحي في فضيله الرجاء لا ينظر الى المتاعب انما ينظر الى الله الذي يزيل المتاعب لا ينظر الى المشاكل انما ينظر الى الله الذي يحل المشاكل عشان كده بيقول في مزمور 23 وفي بعض النسخ 22 مزمور الراعي يقول إن سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا لأنك أنت معي هو مؤمن بالرجاء بالإيمان إن الله معاه حتى لو مشي في وادي ظل الموت الإنسان الروحي لا يخاف مطلقا الإنسان الروحي بالرجاء يشعر ان معونه الهيه لابد ان تحيط به مهما كانت الضيقات عشان كده بيقول المرتل في المزمور ودي ايات الكتاب اللي بنحبها بيقول وان قام علي جيش ففي ذلك انا مطمئن ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وإن قام علي قتال ففي ذلك أنا مطمئن. الرجاء في تدخل يد الله. ده نوع من الرجاء العجيب، تدخل إيد الله في حياتك. بهذا الرجاء نرى في الكتاب المقدس أن داود تقدم لمحاربة جولياث. قال الحرب للرب بهذا الرجاء قال داود لجولياط الجبار اليوم يدفعك الرب في يدي فأجعلك طعاما لوحوش الأرض ولطير السماء اليوم يدفعك الرب في يدي في رجاء معين داود تقدم لجولياط وكله رجاء ان لابد هينتصر وكله ايمان ايضا الايمان يعطي الرجاء ايمانه بعمل الله يعطيه رجاء في انه هينتصر بقوه الله الاثنين بيمشوا مع بعض فالانسان الروحي دائما عنده رجاء بولس الرسول يقول لذلك نحن لا نفشل مش ممكن نفشل حتى حتى ان فني انساننا الخارجي لنا رجاء ان في السماء يكون لنا بناء اخر ده الانسان الروحي اللي بيعيش في الرجاء الانسان العالمي التعبان تهزوا المشكله ليه تهزوا المشكله تضعف معنوياته ليه تضعف معنوياته لان ليس له رجاء في في الهه ملهوش رجاء ان الله هيمد ايده ويتدخل يقول له الاعزاء قاموا علي والاقوياء طلبوا نفسي ولم يسبقوا ان يجعلوا الله امامهم ده, ده, ده اهل العالم اما الانسان بيقول بالسلامه اضطجع انا ايضا وانام مهما كانت المشاكل بالسلامه اضطجع انا ايضا وانام الانسان اللي بتتعبه المشاكل ليس له رجاء في تدخل الله ولو عنده رجاء في تدخل الله تلاقيه ما يتعبش في رجاء في تدخل الله الله سياتي ولو في الهزيع الاخير من الليل لكن لابد سياتي الله لا يترك نفسه بلا شاهد الله كما يقول المزمور لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين لئلا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم الرجاء بيجي منين بيجي من ان الايمان موجود وبالايمان تشعر ان الله معاك بالايمان تشعر ان الله يتدخل في حياتك فيكون لك رجاء في النصره نقول في الكتاب المقدس يعظم انتصارنا بالذي احبنا نقول في الكتاب المقدس ان الله يقودنا في موكب نصرته ما دام يقودنا في موكب نصرته ما دام يعظم انتصارنا بالذي احبنا يبقى لينا رجاء المشكلة تحطم معنويات الإنسان الذي ليس له رجاء لكن الإنسان اللي عنده رجاء في إلهه يقول أنا أؤمن إن ربنا موجود ربنا هيتدخل ربنا هيحل المشكلة دي يحلها إزاي أنا ما أعرفش لكن اللي أعرفه إنه هيحلها هيحلها تلاقيه قاعد مطمئن الرجاء يجيب اطمئنان ده اكتر من كده يجيب فرح عشان كده في رمية اصحاح 12 نقول فرحين في الرجاء فرحين في الرجاء لان بالرجاء تشعر ان في حل بالرجاء تنتظر تدخل الله بالرجاء تستمع الى قول الرب وهو يقول في سفر الاعمال يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك يقول الرب بالرجاء تستمع الى قول الرب ليشوع بن نون لا يقف انسان امامك كل ايام حياتك كما كنت مع موسى اكون معك انت ايضا لا يقف انسان اه اللي عنده رجاء في عمل ربنا تلاقيه ياخذ قوه معنويه ياخذ فرح داخلي لا يضطرب لا يقلق لا يتعب لما ارميا تعب وقال لا أعرف إني أتكلم لأني ولد ربنا قال له لا تقل إني ولد قال له إيه قال له أنا جعلتك نبيا للشعوب بس كده ده جعله كأسوار حديد ناس ما يقدروش يقتحموه شوف هقول لكم قال له ايه بالظبط قال له قد وكلتك اليوم على الشعوب لا ترتع من وجوههم ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكنهتها وشعوب الأرض فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول السيد الرب لأنقذك يحاربونك ولا يقدرون عليك الإنسان اللي عنده رجاء لما الدنيا كلها تيجي عليه يقولوا له إيه أنت رحت ده ليس لك خلاص بإله يقول لهم ليه هو أنا واقف لوحدي مش واقف لوحدي ربنا واقف معايا هو انا واقف لوحدي ده قوات كثيره تحارب معايا عندي رجاء في تدخل الله اللي ما كانش عنده رجاء جهزي تلميذ إليشع لما لقى الجنود محيطين بالمدينة فإليشع صلى من أجله وقال افتح يا رب عيني الغلام فيرى يرى إيه؟ يرى إن الذين معنا أكثر من الذين علينا أدي الكتاب بيقول كده يبقى الإنسان الذي ليس عنده رجاء إنسان لم تنفتح عيناه بعد لا يرى الذين معنا لا يرى القوات المحاربه معاه لا يرى اليد التي تسنده عدم الرجاء يجيب خوف ويشل الحركه الواحد ممكن يقع لوحده كده من عدم الرجاء يروح واقع لوحده كده هقول لكم قديس واقع لوحده كده وقديس كبير قوي بطرس كان ماشي مع المسيح على الميه ماشي على الميه وبعدين بدل ما يبص للمسيح بص للميه فخاف راح واقع كده على طول شفتوه هو واقع موجود في الكتاب راح واقع قال له الحق يا رب لما كنت تبص للرب من قبل كده فقد الرجاء لما نظر الى الماء ولم ينظر الى الرب القادر ان يمشيه على الميه لما تنظر الى البتاعب جايز تفقد رجائك لكن لما تنظر الى الله اللي بيزيل المتاعب واللي بيحل المشاكل تلاقي الرجاء ملاك كده واول ما امتلأت بالرجاء تمتلك بالفرح خلاص ربنا هيخش في الموضوع ربنا هيحل ولا يهمني وإن قام علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن ده من جهة مثلا الرجاء في في الضيقات في المتاعب في الأعداء الكتاب المقدس يقدم لنا أيضا رجاء في التوبة يعني مهما اشتدت عليك الخطيه ومهما اشتدت عليك الشهوات ومهما اسقطك الشيطان يكون ليك رجاء في التوبه شوف بيقول ايه الكتاب لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم هذا الرجاء في التوبه لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم واحد يقول لك اديك وقعت لا خلاص لك بإلهك قل له لا فالصديق يسقط سبع مرات ويقوم فليه رجاء انه يقوم هو عبد لسيده وسيده قادر ان يقيمه مهما كانت الخطيه محيط بيك محيطه بيك لازم يكون عندك رجاء ان ربنا قادر ان يقيمك ليه الكتاب بيقول الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون الله يريد وهو قادر ان ينفذ ارادته المهم انك انت تستجيب لعمل الله فيك تستجيب ايه لعمى الله فيك لكن الله قادر أن يقيمك ويريد أن يقيمك ده بيديك رجاء واحد آه، بيقول أنا مش قادر أتوب لأن أنا ما عنديش ثقة في نفسي قلت له معلش ما عندكش ثقة بنفسك خلي عندك ثقة في الله اللي ممكن يقوي نفسك اللي عنده رجاء في ربنا ممكن يقوم من الخطية الكتاب المقدس يقدم لنا قصصا في التوبة تدعو إلى الرجاء من أمثلتها مثلا شعب نينوى الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وتابوا وربنا قبل توبتهم وكان يونان فاكر انهم هيهلكوا ويضيعوا من ضمنها ايضا قصه زكا رئيس العشارين مين كان يفكر ان زكا ده ممكن انه يخلص ومش بس هو يخلص ويخلص معه اهل بيته كله مين كان يفكر ان زكا اللي بيظلم الناس يقول ان انا ان ظلمت احد في شيء ارد له اربعه اضعاف مين كان يفكر ان المسيح يخش جوه بيت زكا وياكل معه مين كان يفكر في رجاء تدينا رجاء ان اي انسان ممكن يكون له خلاص بس المهم انه يستجيب الى عمل النعمه فيه يشترك مع عمل الروح القدس فيه الروح القدس ممكن ان يعمل بس انت تشترك مع الروح القدس عشان كده من البركه وشركه الروح القدس تكون مع جميعكم عندنا رجاء في تدخل ربنا التوبه مهما كان الكتاب بيقول ان عن- العنقود وان بقيت فيه حبه واحده لا تزال فيه بركه في رجاء ان لسه في حياه ساعات احنا نيجي نزرع نخل جديد فسيلة نخل شتلة نخل وساعات يجيبوا واحدة كبيرة بنت جورة كده ويحفروها وبعدين نخل يخضر ويبقى كويس ونخلة تاني تلاقيها الورق بتاعها الأخضر أصفر ونشف ويجي واحد يقول اقطعها نقول له استنى بس ندعبس في النخله كده ان لقينا حاجه خضراء ولو ورقه واحده نقول لنا رجاء لسه فيها حياه لسه فيها ايه حياه ولو ورقه واحده خضراء واحيانا نبص نلاقيها بعد كل ده دقت والانسان العتيق بتاعها انحل وراح وطلعت حاجه جديده كده بعد كل اللي ضايع ده اه ليه رجاء لأن قال له اتركها يا رب هذه السنة أيضا طب ولما اتركها هذه السنة اه في رجاء إن أنقب حولها وأضع زبلا وأجيب ثمر مين عارف ده من الأشياء العجيبة جدا في الرجاء أشياء العجيبة جدا إن ربنا يقول إيه يقال عن ربنا انه قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى القصبة المردودة ليها رجاء جايز يربطها كده وتصح حتى الفتيلة المدخنة ليها رجاء جايز ينفخ فيها وتشعلل ده الكتاب المقدس بيعطي رجاء حتى للركب المخلعه عايز اكتر من كده مش نقول مجرد عمود فقري فقرايه تعبانه ده الركب مخلعه خالص لكن برضه في رجاء للركب المخلعه والايدي المرتخي برضه ليها رجاء ده الكتاب المقدس في تسالونيك الاولى اصحاح خمسه يقول شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء وصغار النفوس ده نديهم رجاء اه تديهم رجاء التشجيع يعطي رجاء التشجيع ايه يعطي رجاء عشان كده اللي راحوا يشوفوا الارض وقالوا لا ده ناس جبابره ده احنا كنا قصادتهم زي الجراد وهبطوا معنويات الناس ربنا قال ولا واحد فيهم يخش الارض ليه هبطوا معنويه الناس يريدون ان يفقدوا يفقدوهم رجائهم لكن يشوع بن نون وكالب كالب بن يفنه لما ادوا الناس رجاء ربنا باركهم هما الاثنين فانت يكون عندك رجاء وتعطي الناس ايضا رجاء ان لقيت واحد يائس شجعه شجعه صغار النفوس لقيته ضعيف اسنده له ما تخافش ربنا موجود هيحل لك الموضوع ده هتقوم هتستريح هتبقى عال الكلمة المشجعة التي تعطي الرجاء شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء يكون عنده رجاء رجاء في التوبة لأن ربنا بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ساعات في ناس يفقدوا الرجاء بيفهموا الآية بتاعة التجديف على الروح القدس فهما خاطئا ويقول لك خلاص ضعت ما فيش توبة ولا مغفرة في الدهر ده ولا الدهر الآتي ليه بس يا حبيبي ما تيأسي أي حد أعطي رجاء لكل إنسان قل له ربنا عايزك مش بس من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ده من غير ما يقبل إلي أنا أسعى وراه ربنا بيقول كده بيقول أنا واقف على الباب وأقرع من يفتح لي أدخل وأتعشى معه وهو معي فربنا واقف يقرع على بابك قل له ما تخافش حتى انت لو ما رحتش لربنا ربنا هيجي لك ويقرأ على بابك اعطي له رجاء و ربنا ادانا اصحاح بحاله في لوقا 15 عن التائبين وسعي الله وراءهم وقبوله ليهم في الخروف الضال في الدرهم المفقود في الابن الضال ربنا عايز كل واحد يجي اعطي رجاء لكل انسان يقول لك الخطيه مسيطره عليا خالص قول له ان كانت مسيطره عليك دلوقتي مش هتقعد مسيطره عليك على طول النعمه هتشتغل يقول لك الخطيه شديده قول له حيثما ازدادت الخطيه تزداد النعمه جدا محارباتك تزيد النعمة تزيد أكتر وأكتر عشان تنجيك من المحاربات بس المهم إنك تستجيب وتفتح قلبك هو الرجاء يعني ربنا ياخدك بخطيتك كده ويخلصك لا برضه لازم تتوب إن ما تبتش الروح القدس يشتغل في قلبك النعمة تشتغل في قلبك صلوات القديسين من أجلك صلوات الملائكة من أجلك في أعمال كتيرة بتشتغل من أجلك في قوة روحانية بيقول لنا سحابه من الشهود واقفين قصادنا ان ما صليتش انت في قديسين بيصلوا على شانك في ملائكه بيصلوا على شانك ليه لان بيقول لك يكون فرح في السماء بخطأ واحد يتوب وطبعا السماء عايزه تفرح فالملائكه يقولوا له يا رب هنسيب الجدع ده لوحده اشتغل معاه شويه بقى ولا ايه هناك رجاء للمرأة الخاطئة التي ضبطت في ذات الفعل عايزين اكتر من كده رجاء للمرأة الخاطئة التي ضبطت في ذات الفعل اللي فضحوها وبهدلوها وعايزين يرجموها وجابوها كده بكل القسوة رجاء ده هناك رجاء حتى آخر لحظة من الحياة زي اللص اليمين اللص التائب اللي في آخر لحظة في آخر ساعة وقبل وخلص خلص وهو مسمر وضايع في رجاء حتى اخر لحظه مهما ازدادت الخطيه من كان يظن مثلا من كان يظن ان شاول الطرسوسي مضطهد الكنيسه الذي قال انا الذي كنت من قبل مفتريا في حد يقول عن نفسه انه مفتري اهو ده كان مفتري ومضطهد للكنيسه مش كان ليه رجاء فقط كان هناك رجاء فقط انه يتوب لا ده يبقى من اعظم الرسل جهادا من اجل الايمان لا يوجد رسول على الاطلاق في المسيحيه تعب مثل بولس الرسول مثل شاول الطرسوسي هذا مش ممكن طبعا انبياء العهد القديم فيهم كتير زي موسى او غيره او ايليا لكن في العهد الجديد ما تلاقيش اعظم من شاول هو نفسه قال قال وانا تعبت اكثر من جميعهم لكن ليس انا لكن نعمه الله العامله معي يبقى في رجاء حتى لشاول المضطهد ممكن مش يتحول الى تائب يتحول الى رسول اناء مختار كان هناك رجاء بالنسبه لاغسطينوس اغسطينوس الفاسد اللي قعد 30 سنه في حياته فاسدان واعتمد وعمره 31 سنه اعتمد مش هو لوحده واعتمد معاه ابنه في الخطيه هما الاثنين اعتمدوا مع بعض ده يبقى ايه ده في رجاء رجاء حتى لهذا الانسان الضائع اللي بكت من اجله امه والقديس امبروسيوس اسقف ميلان قال لها خلي عندك رجاء ابن هذه الدموع لن يهلك افتقدوا ربنا ولو عمره 31 سنه رجاء قدمه لنا الكتاب المقدس في مثل اخر وهو اقامه الاموات ما هو اقامه الاموات في الكتاب المقدس تعطي رجاء لان مهما وصل الواحد اهو بيجاهد جاهد لكن لو وصل للموت يقول ضاعت وانتهت فاما قيامه الاموات فتعطي رجاء وقدم لنا الكتاب المقدس ثلاث امثله في قيامه الاموات ابنة يايروس دي ماتت وهي جوه في البيت والمسيح أقامها رمز للذين ضاعوا وهم جوه الكنيسة وجه المسيح لحد عندهم عشان كده قال الطفلة لم تمت لكنها نائمة لأنها جوه الكنيسة مثل أصعب من كده ابن أرملة نايين ده مات وحطوه في الصندوق وخرج بره خرج بره الكنيسه بره البيت برضه في الطريق قابله الرب واقاموا ولما اقاموا دفعه الى امه رجعوا للكنيسه مره اخرى ده كان حالته اصعب لانه خرج الا اصعب واصعب واصعب لعازر اللي مش بس خرج مات في البيت وخرج من البيت واتشال في الصندوق ده اتحط في القبر ومش بس اتحط في القبر ومر عليه اربع ايام حتى جرباته اللي المفروض يدافعوا عنه قالوا عليه قد انتن حتى اللي بيقولوا عليه انتن ده ليه فرصه انه يقوم اهو ده ضاع واستمر في الضياع لغايه لما قيل عنه قد انتن دي مسائل تعطينا رجاء ان ربنا قادر على على كل شيء غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله اهو ده الرجاء لا يوجد شيء غير مستطاع عند الله بس المهم انك انت تلتصق بالله وتبص تلاقي الرجاء جالك لحد عندك كده على طول رجاء للارض حتى اللي ادت 30 و60 و100 طب ال100 ده عال وال60 نص نص طب وال30 برضه زرع جيد ليه اهو اعطى ثمر وبس جايز ده راخر لما نديله شوية سماد نصلح الأرض نديله ري يبقى ستين وجايز يبقى مية عال العال اوعى تقف ضد واحد جاب 30 وتقول له 30 يعني ما جبتش حتى النص النص يبقى مش نافع يبقى ضايع يبقى انت بتضيعه شجعه قول له انا مبسوط انا جبت 30 بشيء من الجهاد والتعب والتمسك بربنا هتجيب 50 وتجيب 60 وتجيب 70 اديله رجاء تبص تلاقي بالرجاء جاب 100 ما نسيبش حد ابدا لا نقطع رجاء احد اطلاقا في رجاء في تجديد القلب تجديد الروح تجديد الطبيعه بيجي في المعموديه في روميا ستة يتكلم عن جده الحياه لكن تجديد الذهن موجود في روميا 12 تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم بتجديد اذهانك يعني نظرتك للامور تتغير فكرك عن الامور يتغير لان الذهن ممكن بي بي بيمشي الواحد في سكه لما تغير ذهن ادم وحواء نظروا للشجره اذا هي جيده للاكل وشهوه للعيون وجميله المنظر ذهنهم اتلخبط ولذلك في كلمه لطيفه خالص في حسقيال 36 بيتكلم يقول على هذا التجديد اللي يعمله ربنا في الذهن وفي القلب وفي الروح يقول ايه واعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديده في داخلكم وانزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم واجعل روحي في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون احكامي في رجاء في ان ربنا يعطيك قلب جديد وروح جديده ويجعلك تسلك في احكامه بل سفر حسقيال في اصحاح 16 وهو بيتكلم عن الخاطئه اورشليم الخاطئه يهوذا اللي لقاها مدوسه بدمها لقاها مدوسه بدمها ضايعه طب يا رب المدوسه بدمها والعريانه والتعبانه دي في رجاء قوي شوف يقول ايه يقول وقد كنت عريانه وعاريه فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب عجيب يا رب ده المدوسة بدمها دي زمانها زمن الحب تحب تحب نوعية من النوع ده يقول لك بس استنى ما تشوفها تعمل ايه فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي فحممتك بالماء في المعموديه وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت في سر الميرون وألبستك مطرزة وكسوتك بزا اديتك الفضيلة والبر وبعدين يقول ايه وخرج لك اسم في الأمم لجمالك لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليكِ عمل الله في النفس البشريه بهاء الله آه القاه عليها والبسها هذا ولذلك تلاقوا كلمه لطيفه عن المعموديه في غلطيه 3 27 لان جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح الله البسنا هذا البر واصبحت كاملة ببهائي الذي ألقيته عليك احنا نعطي رجاء حتى لهذه المدوسة بدمها هيجي وقت محبة ربنا تعمل من أجلها ويعطيها قلبا جديدا ويلقي عليها بهاءه فتصلح لمملكة في رجاء في قصص المعونه المعونة التي أعطيت ليوسف الصديق وأخرجته من السجن إلى المملكة المعونة التي أعطيت للثلاثة فتية وهم في أتون النار فلم تؤذهم النار شيئا وكان معهم رابع يشبه ابن الآلهة يسير معهم وسط النار المعونة التي أعطيت لدانيال وهو في جب الأسود إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود والآية دي تورينا إيه شغل الملائكة معانا ما تفتكرش إنك واقف لوحدك في ملائكة بيشتغلوا معاك المعونة التي أعطيت لمردخاي وكان على وشك أن يموتوه ويصلبوه الصليب الذي أعد لمردخاي أعدته هامان له صلب عليه هامان ومردخاي طلع لفوق في معونة كل إنسان تعبان قل له ما تخافش في رجاء في معونة إلهية في معونة إلهية تلاقوها في سفر أشعية 54 يقول ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم وسعي خيامك ابسطي هيبقى أولادك أكتر من الناس كلها آدي الرجاء اللي ربنا بيعطيه للناس المسيحية تعطينا فكرة إنه لا مستحيل مفيش حاجة مستحيل أبدا بالرجاء كل شيء ممكن ده من الآيات العجيبة مش كل شيء مستطاع عند الله يمكن دي سهلة ومعروفة ده في آية أعجب من كده تقول كل شيء مستطاع للمؤمن في مرقس تسعة كل شيء مستطاع المؤمن اه ده المؤمن ده يقدر يحرك الجبال تقول لي في جبل يتحرك بالرجاء يتحرك مفيش حاجة اسمها مستحيل كان في رجاء للذين في السبي انهم يخرجوا من السبي ويبنوا اسوار اورشليم إذا أردت أن يعمل فيك الرجاء ادخل في صفات الله الجميلة، الله المحب، الله المعين، الله المعطي، في حاجات كتيرة جدا تعطيك الرجاء، معجزات الله تعطيك رجاء. قاعدين يقولوا لي المحاضرة خلصت والشريط خلاص. معلش بلاش نقلب اتفضل ونخلص.